ناخد اصحاح عشرين واتى بنو اسرائيل الجماعة كلها الى برية صين في الشهر الاول واقام الشعب في قادش وماتت هناك مريم ودفنت هناك ولم يكن ماء للجماعة فاجتمعوا على موسى وهارون وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين ليتنا فنينا فناء إخوتنا أمام الرب لماذا أتيتما بجماعة الرب إلى هذه البرية لكي نموت فيها نحن ومواشينا ولماذا أصعدتمانا من مصر لتأتي بنا إلى هذا المكان الرديء ليس هو مكان زرع وتين وكرم ورمان ولا فيه ماء للشرب أظن أنتوا اتعودتوا على النغمة دي كل خطوة يرجعوا يتذمروا تاني الأول نشوف أنه مريم ماتت ودفنت في قادش قادس دي يعني قادس أو مقدس يعني نياح الأبرار دايما له قداسة عند ربنا أو له مكانة كبيرة عند ربنا لكن تلاحظوا ما عملوش حاجة ما جابوش سيرتها لأن الطقس كان اللي يرجع ذاكر الطقس في اللوين وكده يمنع الكاهن أنه يشارك حتى في دفن قرايبه لأنه يعتبر لمس الميت نجاسة بالنسبة له عشان كده فاكرين لما ربنا يسوع المسيح لواحد جاله قال له ائذن لي أن أدفن أبي أولا قال له لا ما ينفعش دع الموتى يدفنون موتاهم مقصود بيها إيه الانشغال بالحياة بالميتين يعني يعني حياة الموت والانشغال بالدنيا اللي كلها موت هتفصلك عن ربنا اعمل عمل ربنا انشغل بالحياة الأبدية واحد مات خلاص ما تقفش عن الحدث ده خلينا في المفيد لأن ساعات في ناس تعيش يعني على تعمل مجاملات بس وتنشغل بالأمور دي عن الحياة الأبدية وعن الحياة الروحية وده مش صح في نفس الوقت تلاحظوا أنه ربنا بيحب أن ولاده يبقوا أقوياء قدام الموت مش ينهاروا مش يتعبوا طبعا الناس بتحب بعض وكل حاجة لكن دايما ربنا يحبنا أن الموت ده ما يقفش قدامنا كحاجة بشعة كبيرة لا ده تحت رجلنا خلاص الموت انتقال لحياة أفضل فالواحد ما يقفش عنده يتحرك بحماس مرة ربنا طلب من نبي من الأنبياء طلب صعب قوي طلب من حسقيال قال له هاخد مراتك قرة عينك وعاوزك تقعد على باب بيتك ما تبكيش دمعة واحدة عليها كان طلب صعب يعني دي مراته يعني طب طبعا مش مصدق خلص منها ولا حاجة لكن لكن مراته ف فأتاري ربنا كان عاوز يقدم دي رسالة وقعد حسقيال وماسك نفسه ما بيبكيش خالص لأنه ممنوع ربنا بيقول له حاجة قال له حاضر فجم الناس تسأله أنت ليه مش متأثر أو ليه بتمنع نفسك من التأثر قال لهم ربنا بيقول هتيجي عليكم أيام صعبة هيموت أعز الناس ليكم ومش هتلحقوا تبكوا عليهم بسبب خطاياكم بسبب السبي يعني حتى حياة هذا الرجل وآلامه في مراته استخدمها ربنا وسيلة لتعليم الشعب درس ان الايام الصعبة اللي جاية عليكم لان كان في ايام صعبة جاية عليهم بسبب خطاياهم هتيجي سبي ولادكم واحبائكم هيموتوا ومش هتلحقوا تبكوا عليهم كان توبيخ وتنبيه معنى كده ان الناس بتوع ربنا يعني حتى لما ربنا بيشد عليهم بيحب يفضلوا متمسكين واقوياء عشان كده تلاقوا الاباء الكبار يعلمونا دايما انه الاستسلام للحزن خطيه الاستسلام للحزن يعتبر خطية عند ربنا لازم الواحد يبقى قوي لأن الرجاء يرفعنا فوق الآلام وعينينا على الأبدية خلاص يبقى مشوار واحد كلنا رايحينه الواحد ما يقفش كده وينهار ويتعب ولم يكن ماء للجماعة طبعا تلاحظوا برضو أنه شوية يمشوا والمية موجودة وشوية المية تقف ودي حكمة ربنا في حياتنا الروحية حكمة ربنا أن تيجي أيام في مية وفي خير وفي نوع من البهجة الروحية أو الانسجام مع ربنا ويجي لنا فترة في ظمأ في عطش يجي واحد يقول أنا بصلي مش حاسس أنا بقرا الإنجيل مش مش باخد حاجة أنا بحضر القداس حاسس إن أنا زي اللي أنا قاعد عليه مش منفعل ويبقى الواحد متضايق لأنه عاوز ومش طايل ربنا اللي بيسمح بكده لأنه كل دي خبرات الواحد ما بيفهمش قيمتها غير بعدين كل ظمأ يخلي الواحد هي هي هيوصل ليه هيفضل يطلب من ربنا يقول له يا رب ارحمني يا رب رجع لي حماسي الاول خليني احس بيك خليني انفعل بيك خليني افهمك ولا هتذمر ويقول وبعدين يا رب بقى ده العيشه معاك مش تمام وما انا كنت مبسوط في الدنيا برضو القصة دي تأكد لنا أن ساعات الناس تعيش مع ربنا طول ما الدنيا ماشية كويس أول ما الدنيا تغمق كده وتلخبط يبتدوا يتذمروا شعب إسرائيل كان كده ما نسمعوش بيتذمر طول ما في مية طب افرض المية راحت المفروض برضو ما يتذمروش ناس كتير قوي تمشي مع ربنا وبعدين تقول طب أنا بمشي مع ربنا أنا بخدم ليه مش بيوفقني ليه في مشاكل طب هو أنت يعني مش هتمشي مع ربنا غير لما يمنع المشاكل تبقى ماشي مش فاهم الحكاية صح انت ماشي مع ربنا عشان تروح السماء في مشاكل في ضيقات في ظما وماله وماله كل ده هيفك وكل ده له اوانه بس انت مش هتتنازل عن ربنا لو ما لقيتش ميه فاهمين المعنى في ناس تبيع ربنا في اول مشكله لانه ما بيستجبش او مش مش حاسس بينا يعني انت هتمشي معاه في في الحاجات الحلوه وتسيبه في الحاجات الوحشه لا ما ينفعش مع ربنا الكلام ده لانه زي ما علمنا ايوب قال الخير نقبل من الرب والشر الا نقبل نقبل كل حاجة طبعا الشر هنا مش بمعنى الخطية بمعنى الألم ليتنا فنينا فناء إخواتنا أمام الرب كل مرة يوصلوا للشعور المزعج ده كنا متنا أحسن وكنا نموت إحنا ومواشينا في مصر وطلعتونا من مصر ليه وفين الزرع والتين والكرم والرمان والنغمة إياها دي وربنا نفسه طويل طبعا فأتى موسى وهارون كالعادة ها خلاص انتوا حفظتوا القصة من أمام الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع وعملوا إيه وسقط على وجههم ما عندهمش حل تاني نفسنا الواحد يتعلم الحكاية ده الحل الأول ويمكن الحل الوحيد لأي مشكلة في الدنيا تقابلك مشكلة روح ادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لأبوك هو في إيده كل المفاتيح بدل ما تقعد تروح يمين وتروح شمال وتفكر كده وتفكر كده الحل في إيد ربنا وكل المشاكل ليها حل طول ما أنت تعرف السجود فتراءى لهما مجد الرب على طول ربنا يستجيب أو يتعامل مع الساجدين وكلم الرب موسى قائلا خذ العصا العصاية دي عملت كتير قوي العصاية بتاعتنا دي بتعمل كتير قوي واجمع الجماعة أنت وهارون أخوك وكلم الصخرة أمام أعينهم أن تعطي ماءها فتخرج لهم ماء من الصخرة وتسقي الجماعة ومواشيهم فأخذ موسى العصا من أمام الرب كما أمره وجمع موسى وهارون الجمهور أمام الصخرة فقال لهم اسمعوا أيها المردة المرضى مقصود بها المتمردين أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بنو إسرائيل لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتكم إياها هذا ماء مريبة حيث خاصم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم القصة دي غريبة شوية ومفتاح السؤال المشهور ليه موسى ما دخلش كنعان ربنا أول ما سمعهم بيصوتوا له وبيسجدوا قال لهم خلاص خد العصاية يا موسى وروح للصخرة والصخرة هنا معرفة بأل ألف ولام يعني مش أي صخرة هتلاقيها لا في صخرة معينة متفق فيها مع موسى ماشي الصخرة دايما إشارة للمسيح ومعلمنا بولس حطها كده في كورنثوس الأولى عشرة والصخرة كانت المسيح عشان ما حدش يجتهد في التفسير هي خلاص كده جابها لنا هنا ايه اللي خلى ربنا يزعل من موسى هو ربنا قال له كلم الصخر امام اعينهم ان تعطي ماء فجمع كل الناس ووقف قصادهم وبعدين قال كلمه بعض المفسرين بيقولوا هي دي المشكلة قال لهم اسمعوا أيها المتمردين أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء في بعض الناس قالت الكلمة دي زعلت ربنا هل بيقولها بشك أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء ولا نخرج دي فيها نوع إحساس أنا اللي هطلع لكم المية وفي ناس قالت لا المشكلة مش في الكلمة دي المشكلة أن ربنا قال له كلموا الصخرة وهم ضربوها وفي في مفسرين تاني قالوا لا المشكلة في انه كلم الصخرة ولا انه قال من هذه الصخرة نخرج لكم ماء المشكلة انه ضرب الصخرة مرتين طبعا كل واحد من دول له تفسيرات على فكرة اللي انا بقول دول اقوال قديسين يعني القديسين اجتهدوا في تفسير الحتة دي لان الكل عاوز يعرف يا رب موسى مع العز ده كله ما يدخلش بيهم كنعان طلع بيهم من مصر وتحمل كل الاحتمالات دي وشق البحر بعصايته ورفع ايديه البلاد اتغلبت وعمل معجزات وكان يكلم ربنا وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه بعد كده ما تدخلش بيهم كنعان برضه زي ما قلت لكم أولا هو ما كانش ينفع يدخل كنعان لأنه مش موسى اللي يدخل كنعان لازم يسوع فاهمينها ده يشوع يعني إشارة للمسيح ما ينفعش هو اللي يكمل المشوار لألا يظن أحد أنه قضية موسى دي تكفي لخلاص البشرية لا موسى بس هو البروفة بتاعت المسيح له المجد لكن مش هو الأصل ما يقدرش يعمل الدور كله ثانيا ما يقدرش يدخل على كنعان إلا في إيد المسيح فاهمنا ففي التجلي المسيح في كنعان يجيب موسى معاه ويجيب إيليا ويجيب كل العتاولة بتوع زمان هو اللي ياخدهم ويدخل بيهم كما حدش فيهم يقدر يدخل كنعان الحقيقية إلا منسوبا لربنا يسوع المسيح كل العظماء دول ما لهمش كرامة ولا قيمة إلا بارتباطهم بربنا يسوع المسيح لكن لأن ربنا حب يورينا أن حتى أعظم الأنبياء له أخطاؤه لأن الكتاب دايما لا يتغافل عن ذكر أخطاء الأنبياء ودي بيستخدموها على فكرة في تأكيد أن الكتاب لم يحرف لأن لو واحد عاوز يحرف لو يهودي عاوز يحرف يشيل أي ثغرة في حياة إبراهيم وحياة نوح وحياة موسى مش كده يزين القصة ليه يخلوا نوح يتعرى مثلا وليه يخلوا إبراهيم يعمل العملة في مراته وينزل يقول دي دي أختي ويخاف كل الصغائر اللي في حياة الكبار دول ذكر الكتاب ليهم تؤكد أن الكتاب ده لم يحرف لأنه يعني المفروض لو أنا صاحب الكتاب أحب أطلعه في أجمل صورة عشان أقنع الناس أن إبراهيم ده ما حصلش ونوح ما حصلش وموسى ما حصلش لكن الكتاب حاطط حياتهم كما هي بحلوها ومرها بفضائلهم وحتى ثغراتهم وأخطائهم فده خطأ من من موسى أكيد فكرة ضرب الصخرة مرتين طبعا ضرب الصخرة والصخرة هي المسيح يبقى إشارة إلى إيه صلب المسيح طب المسيح يتصلب مرتين لازم مرة واحدة تاني مرة معناها ايه قال عنها بولس في العبرانيين قال يصلبون ابن الانسان مرة اخرى ويشهرونه عارفين دي معناها ايه اللي يحتقر صليب المسيح ويرتد كأنه عاوز يصلب المسيح مرة اخرى فدي توجع ربنا جدا يعني المسيح اتصلب مرة واحدة عشان كده احنا بنتعمد مرة واحدة فريشن بالميرون مرة واحدة وهنموت ونقوم مرة واحدة في الآخر لأن احنا ماشيين ورا المسيح لما يتضرب مرتين كأني بستهين بصلب المسيح كأني لا أثق في قوة دم المسيح اللي تغطي الزمن كله فأنا كده بوظت الرمز ليه مرتين هي مرة واحدة ويلح عليها بولس في العبرانيين أن المسيح له المجد دخل الأقداس مرة واحدة فوجد فداء أبديا يعني يتصلب مرة واحدة ودمه يغطي الزمن كله لأنه إله الفكرة الثانية بتاعت كلماه كلمة الصخرة يعني انتوا تضرعوا للصخر يبدو ان موسى ما كانش مستوعب الرمز انه يقف قدام الصخرة يقول لها من فضلك يا صخرة طلع لنا مية هو مش واخد باله ان الصخرة دي اشارة المسيح له المجد فقام ضربها لانه كان متنرفز من الشعب فاهمين ازاي فبرضه ما كانش فيه ادراك من موسى للمعنى اللي كان ربنا عاوز يوصله ايا كان الاجتهاد هو موسى لم يلتزم باللي طلب ربنا ناس هتقول معقول يعني الحتة الصغيرة دي تضيع كل اللي عمله زي ما بقول لكم موسى ما خسرش حاجة موسى ما خسرش حاجة موسى طلع للجبل وربنا دفنه بنفسه لكن ودخل كنعان مع المسيح فهو موسى ما خسرش وموسى ما كانتش عينه على الأرض يعني الناس كلها عينها على الأرض اللبن والعسل لكن موسى عينه على السمن عينه على ربنا حلاوة عيشته كلها عاوز يقعد مع ربنا ويتكلم معاه شهوة قلبه يا رب أرني مجدك لوجهك يا رب ألتمس الكبار دول لما بيقربوا من ربنا مفيش حاجة في الدنيا ممكن تشغلهم ولا اللبن والعسل والأرض والغنى الكلام ده مفرقش معه يعني داود لما يقول بوجهك يا رب ألتمس طلبت وجهك ده داود ده ملك وغني جدا وعنده كل الغنى مفيش حاجة شغلاه غير يا رب نفسي أشوفك بقى اللي هي شهوة القديسين يروحوا السماء ويقعدوا مع ربنا فطبعا اوعوا تفتكروا ان موسى اتقهر لما قال له مش هتدخل كنعان ده ولا على باله بالنسبة له ما, ما توجعوش في حاجة هو فرحان بربنا ومستعجل يروح لربنا وعارف ان قلة الارض دي قصة يعني خسرانة خسرانة وعارف ان الناس هتدخل الارض وهتلخبط الدنيا بعد كده وهيحصل سبي وعارف ان القصة مش هي دي زي لما يقول بولس عن ابراهيم اسحاق ويعقوب ان الناس دول فضلوا عايشين في خيام مع انهم كانوا اغنياء جدا لأنهم كانوا ينظروا إلى المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وخالقها هو الله يعني أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كانش ربنا بيكلمهم عن مجد السماء لكن من كتر ما عشروا ربنا عرفوا إنه مش حلمهم الدنيا دي يعني ربنا يقول لإبراهيم بص يمين وشمال على قد ما يجيب نظرك هديك عيالك هيبقوا زي رمل البحر و- وانت مملكتك وولادك مش هيبقى لهم عدد طبعا يفرح في الاول وبعد شويه يكتشف ان الكلام ده كله مش مهم ويبص للسماء يقول له لا يا رب انا عاوز عندك انت فكل الاباء حتى بتوع العهد القديم الكبار دول بالروح القدس تخطوا الوعود الارضيه وبقت عينيهم على الابديه لان هم قربوا من ربنا فعرفوا ان الخطه مش واقفه عند قوله اليهود يورثوا ارض في الدنيا لا لا لا ده اول فصل في القصه لكن القصه اساسها ان احنا نوصل للسماء والابديه في الاخر فما حدش يفتكر ان العقاب شديد على موسى بالعكس العقاب يبقى شديد جدا لو ربنا قال له انا زعلان منك مش هدخلك السماء مش ممكن طبعا لكن ما تدخلش كنعان يقول كتر خيرك يا رب ريحتني قصرت ايامي كده خلينا ندخل على المفيد فخرج ماء غزير فشربت الجماعة ومواشيها فقال الرب لموسى وهارون من أجل أنكما لم تؤمنا بي ما أمنتوش بيا ما سمعتوش الكلمة بدقة شوفوا ساعات الإيمان ده درجات هم أمنوا طبعا لأن وقفوا قدام الصخرة وضربوه لكن ما كانش إيمانهم كامل حسبت إن هم ما أمنوش خالص ليه؟ لأن هم ما التزموش بالكلام زي ما هو يعني الإيمان درجات في ناس بتتعامل ساعات يقول لك أنت مؤمن ولا مش مؤمن الحقيقة هي مش أبيض وأسود كلنا عندنا إيمان وكلنا نحسب عديم الإيمان كلنا عندنا إيمان بس ولا واحد فينا جاب حبة خردل ينقل بيها جبال إذا عندنا إيمان بس إيماننا الحقيقة لا يذكر في المقاييس الروحية إيماننا ده لا يذكر فهنا بيقول لهم أنتم في الموقف ده لم تؤمن بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل مشكلة خطأ الكبار أنه يعمل عصر لكل اللي وراه فهم لم يقدس الرب يعني إيه لو خدوا على كلامه بالحرف كده وبمنتهى الجدية والالتزام معناه إيه يقدسوا الرب يقدسوا الرب يعني كلامك يا رب مقدس أوامرك تمام مفيش فصال لكن هما ما التزموش بكلامه فلم يقدساه في عيون بني إسرائيل تعبوا الشعب اللي وراهم أو أعثروه أو شجعوه على عدم الإيمان لذلك لا تدخلان, لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إياه هذا ماء مريبة كلمة مريبة يعني شك فاتسمت المنطقة باسم الحدث ده إن ماء الشك أو صخرة الشك لأن الحتة دي وقف فيها موسى وهارون وشكوا حيث قاسم بنو إسرائيل الرب فتقدس فيهم وأرسل موسى رسلا من قادش إلى ملك أدوم هكذا يقول أخوك إسرائيل قد عرفت كل المشقة التي أصابتنا اشمعنى ده بيقول له أخوك وبيقول له أخوك إسرائيل بيتكلم بلغة الشعب كله مش إسرائيل يعقوب لا إسرائيل اللي هو الشعب إنه ممكن يقرأ ظاهر القصة يحس إن ما كانش في شك واضح لكن طالما ربنا قال كده يبقى في شك كان في قلب موسى وهارون ربنا بس كشفه بالتعبير اللي قاله أدوم ده ابن عيسو وعيسو أخو يعقوب فاهمين الفكرة أو أدوم ده اللقب الآخر لعيسو يقولوا كده فعشان كده بيقول له هو معدي في بلاد الأدوميين قال له أخوك إسرائيل أنت عارف المشقة التي أصابتنا سمعت إن إحنا طلعنا من مصر واتبهدلنا في مصر كتير قوي بقالنا سنين أهو في البرية إن أبائنا انحدروا إلى مصر وأقمنا في مصر أياما كثيرة وأساء المصريون إلينا وإلى أبائنا فصرخنا للرب فسمع صوتنا وأرسل ملاكا وأخرجنا من مصر وها نحن في قادس مدينة في طرف تخومك دعنا نمر في أرضك لا نمر في حقل ولا في كرم ولا نشرب ماء بير في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك فقال له أدوم لا تمر بي لئلا أخرج للقائك بالسيف في عداوة قديمة بين مين ومين فاكرينها يعقوب وعيس دي عداوة قديمة قوي بقالها زيادة عن 400 سنة اصطلحوا بس كل واحد راح لحاله برضه فضلت العداوة مستمرة عبر الأجيال والأدوميين دول ناس ما يعرفوش ربنا دول ناس بربرة ما يعرفوش ربنا أغلبهم وثنيين فطبعا قال له بص أنا مضطر أعدي في أرضك لأني رايح ناحية كنعان أنا هعدي وهلتزم لا هدوس على حقل ولا هشرب مية من بير أنا بس هعدي عشان أوصل وإحنا إخوات وأنت سمعت بالبهدلة اللي عدينا عليها و... طبعا ربنا في ترتيباته ساعات يقصد كده الدنيا تقف ويقصد ان المشوار السهل يتعصلك ربنا يحب كده احيانا عشان في كل مشوار بيتعصلك بيبقى فيه فايدة وفيه درس فقال له أدوم لا تمر بي لئلا أخرج للقائك بالسيف فقال له بنو إسرائيل في السكة نصعت وإذا شربنا أنا ومواشية من ماءك أدفع ثمنه لا شيء أمر برجلي فقط يعني عمال ي- يفاصل أنا بس هعدي برجلي لو شربت كوباية مية هدفع تمام ف وخرج أدوم للقائه بشعب غفير وبيد شديدة وأبى أدوم أن يسمح لإسرائيل بالمرور في تخو- تخومه فتحول إسرائيل عنه الموقف ده فيه دروس كتير أحيانا ربنا يبعت مشكلة أو شر احنا في المعتاد متعودين بدل هيطلعوا لهم ربنا هيفرجهم المرة دي عمل ايه قال خلاص خلاص ما تعدوش في أرضه يلا يلا شوفوا سكة تاني الهروب من الشر أحد أهم وسائل الحرب مع الشر يعني إيه؟ يعني ما تنفعش تيجي في المكان ده بالليل وتقول إيه؟ وماله أنا هقعد مؤدب مؤدب؟ لا يا أخويا اهرب تحول عنه من فضلك ما ينفعش تيجي تقعد هنا وتقول هقعد كويس ما حدش بيقعد هنا كويس اللي أنا أقصده كده إنك ما تحطش نفسك في مواجهة مع الشر وبعدين تقول آه آه يعني مش بالضرورة يكون ده اللي ربنا مختاره ساعات الشر يتفرض قصاد عينك مضطر تتعامل معاه لكن إذا كان عندك فرصة هروب اهرب لأن ربنا يسوع لما اتولد في طفولته كان إيه هيرودس ده يعني وإيه العساكر اللي معاه ده يعني ي- يفنيهم كلهم بصباعه لكن قال يدبر تدبير عجيب انه يهرب ويتذل يا عيني مع امه العذراء ويوسف العجوز ويجوا لمصر ويمشوا بالشهور في الصحراء ويقعدوا ثلاث سنين ونص يلفوا في مصر كل ده يا رب عشان ايه؟ عشان اهرب من الشر. اهرب من مواجهه هيرودس طب ايه هيرودس ده يا رب؟ ده انت يعني اله الكل لا معلش عشان يتعلموا ان الهروب فضيله. الهروب فضيله. محدش يعمل جدع قدام الشر في مجلس المستهزئين لا يجلس مش يقول اقعد وهاخد بالي تاخد بالك ازاي ودانك دي هتاخد بالك منها ازاي وعينيك هتاخد بالك منها ازاي وافكارك ولسانك مش هينفع اهرب احسن فهنا تحول اسرائيل عنه لكن وسط الكلام قالوا كلمة جميلة قوي يا ريت كل واحد فينا يعرف يقولها طول حياته يقول في طريق الملك نمشي لا نميل يمينا ولا يسارا حتى نتجاوز تخومك كلمة جميلة أوي يا ريت كل واحد فينا يقولها للدنيا أو للشيطان نقول للدنيا بص يا دنيا احنا في طريق الملك نمشي لا نت... لما لا... لا نتجاوز يمينا ولا يسارا يعني مش هنطلع رجلنا بره الخط ابدا بس نعدي ايامنا على خير حتى نتجاوز تخومك فاهمين المعنى ناس عاوزه تعدي وخلاص هي مش غاوية خصام ولا مقاوحة ولا مشاكل احنا عاوزين نعدي ايامنا حتى نتجاوز تخومك في طريق الملك خلي بالكم المعنى الجميل ده احنا في طريق الملك قدامنا ملكوت ينتظرنا فاحنا مش مش غاويين حروب مش هنقعد نقاوح الناس اللي عاوز ياخد حاجة ياخدها عاوز مننا فلوس ندفع مفيش مشكلة بس المهم نعدي ايامنا على خير لا نتجاوز يمينا ولا يسارا لان خايفين نحط رجلنا يمين ولا شمال ما تطلعش تلزق في الارض فخلينا في طريق الملك نمشي فارتحل بنو اسرائيل الجماعه كلها من قادس واتوا الى جبل هور وكلم الرب موسى وهارون في جبل هور على تخم ارض ادوم يعني وقفوا على حرف ارض ادوم عدوها كده عارفين ربنا يسوع مره عمل الحكايه دي بنفسه كان داخل وهيعدي من مدينه للسامريين فيقول الكتاب رفضوا ان يقبلوه فجه يعقوب ويوحنا مع ان يوحنا طيب جدا وحنين جدا لكن كان بيسميهم ابني الرعد لان كان روحهم حامية في الاول قالوا له تحب نطلب نار تاكلهم خلاص بقى معاهم سلطان بقى وفاكرين نفسهم اليه يجيبوا نار تاكلهم دول ناس ما يستاهلوش مش عارفين كرامتك يا رب قال لهم بتقولوا ايه لستما تعلمان من اي روح انتما وانا جاي اضيع واحرق الناس نعدي نعدي من بره مش هيدخلونا السامرة نعدي نعدي من بره يعني المسيح له المجد نفسه رفضوه أم ما دخلش من البلد فضل لفها من بره يعني دور على السلام حسب طاقتكم سالموا جميع الناس ايه يعني مشوار زيادة بس الدنيا تمشي ايه يعني وقت راح عليك بس من غير مشاكل ايه يعني تخسر شوية فلوس بس تحافظ على علاقاتك حسب طاقتكم سالموا جميع الناس اعمل اي حاجة بس ما تخسرش الناس وما تخسرش سلامك آه يضم هارون إلى قومه لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل لأنكم عصيتم قولي عند ماء مريبة يبقى هارون إيه كمان أول الإصحاح كانت مريم وآخر الإصحاح هارون ويا عيني عم موسى بقى لوحده وقلبه وجعه وساكت خذ هارون وآل عابر بيقول لأخوه بيقول لموسى كده بيقول له بص ميعاد هارون كده عند الجبل ده هي- هينضم شوف التعبيرات الكتابية الجميلة عن الموت يقول لك ايه يضم الى قومه من التعبيرات الراقية قوي في الكتاب ما يقولش يموت عندناش الموت ده كلام بطال لكن يدخل على على قومه بقية عيلته عيلته اللي في السماء العيلة اللي النهاردة فيها مرجرجس والست دميانة وأبا نوب وأبو سفين و... عيلة جميلة قوي وقوم يشرفوا وألاف وملايين من الشهداء والأبرار والقديسين والرسل والأنبياء ايه الواحد يتضايق ليه لما يروح لقومه دي حاجة جميلة قوي ويضم إلى قومه يعني ربنا ياخده في حضنه كده يقول له تعالى الرب يضمني فعشان كده احنا رؤيتنا دايما للحدث ده رؤية كلها رجاء وكلها فرح لأن الإنسان يضم إلى قومه احنا عيلتنا اللي على الأرض أقل جدا من عيلتنا اللي في السماء يعني عزنا وعزتنا السماء أكتر قومنا الأكتر بقوا سماويين اللي فاضل لنا على الأرض قليلين لأنه لا يدخل الأرض التي أعطيت لبني إسرائيل خذ هارون وألعاذر ابنه واصعد بهما إلى جبل هور واخلع عن هارون ثيابه والبس ألعاذار ابنه إياها فيضم هارون ويموت هناك واحد يقول بقى في حتة هنا غريبة شوية الكاهن لما يموت أو الأسقف يكفنوه في ثوب الكهنوت طب هنا ليه قلع هارون ثوب الكهنوت ولبسه لابنه خلي بالكم ده كهنوت العهد القديم كهنوت الهاروني عاجز ودي وص- شرحها بولس في العبرانيين بيقول لأنه كل كاهن يقام من الناس لأجل الناس لكي يقدم قرابين وذبائح عن خطايا الشعب لكن الكاهن بيموت فلازم يجي واحد تاني يستلم لكن في العهد الجديد الكاهن ما بيموتش لأن الكاهن هو ربنا يسوع المسيح احنا كلنا لابسينه وبنتحرك بيه لكن هو الكاهن الوحيد بتاعنا رب الكاهن الأعظم ربنا يسوع المسيح له المجد فعشان كده محدش بيقلع ثوب الكهنوت حكيت لكم مرة قبل ما ترسم زمان كنت بقى بتهرب بالكهنوت فكاهن عجوز قال لي كلمة جميلة قوي قال لي يا فلان الكهنوت هي الشغلانة الوحيدة اللي تبتديها على الأرض وتكمل معاك إلى آخر الظهور أي شغلانة تانية هتشتغلها هتنتهي من ساعة ما تحط رأسك لكن شغلانة الكهنوت هتكمل معاك إلى الأبد شوف فكر ال- الكنيسة الآباء الحلوين فكر حلو أوي واخلع عن هارون ثيابه والبس العذار ابنه إياها فيضم هارون ويموت هناك برضه يضم عشان ما يف... لو ما فهمهاش يموت يعني ففعل موسى كما أمر الرب وصعدوا إلى جبل هور أمام أعين كل الجماعة فخلع موسى عن هارون ثيابه خلي بالكوا على الجبل فوق قلعوا ثوب الكهنوت ولبسوا الألعذار كأن الكهنوت ده كهنوت شخص واحد وهو الثوب اللي بيتنقل من واحد للتاني إشارة للعهد الجديد احنا بنلبس المسيح وبنشتغل بيه لكن احنا من غير المسيح ولا حاجة فخلع موسى عن هارون ثيابه وألبس ألعاذر ابنه إياها فمات هارون هناك على رأس الجبل ثم انحدر موسى وألعاذار عن الجبل فلما رأى كل جماعة أن هارون قد مات بكى جميع بيت إسرائيل على هارون ثلاثين يوم طبعا اللي يقرأ هارون من شوية ويشوف قد كده كان غلط غلطة كبيرة قوي ودي غلطة تاني عن دماء مريبة لكن برضه في الآخر نهايته حلو ومكرمة وعلى رأس الجبل والشعب بيبكيه 30 يوم ربنا رحمته واسعة أوي، لا يشاء أن يهلك أحد ده لو واحد مننا كان عنده موظف زي هارون كان رفضه من بدري مش كده لكن احنا مش كده ربنا مش كده ربنا عاوز هارون يوصل للآخر ويبقى له كرامة ويطلع المزمور بعدها ب 500 سنة يقول موسى وهارون بين كهنته صمويل بين الذين يدعون باسمه كان يد كانوا يدعون الرب فكان يستجيب لهم بعمود الغمام كان يكلمهم يعني المزامير بقت تتكلم عن مجد الناس دول وعظمتهم واقترابهم من ربنا ولما سمع الكنعاني ملك عراد خلاص قربوا على كنعان يا جماعه ابتدوا يقربوا فسمع ملك اسمه ملك عراد الساكن في الجنوب أن إسرائيل جاء في طريق أتاريم حارب إسرائيل وسبى منهم سبيا في هجوم بقى هجوم عكسي طلعوا ناس من الكنعانيين حاربوا اليهود اللي جايين يدخلوا الأرض دول وسبى منهم سبيا ايه بقى اللخبطه دي يا رب ده هم المفروض يعني ماشيين معاك والدنيا اتظبطت احيانا ربنا يسمح لنا بالخساره احيانا تبقى ماشي مع ربنا وتقع تقول له يا رب طب انا عاوز امشي صح انت ليه مش بتساعدني انا ليه بغلط انا مش عاوز اغلط ليه يسبو مني سبيا ليه تسيبهم يحطوا حته مني تحت ايديهم فاهمين ثدي ده معناه ان انت مستعبد لعادة شريرة او لفكرة بطالة او لشهوة ردية في ثدي طب ليه يا رب سمحت بكده واحنا اتجهنا للسما احنا عاوزين نوصل فنظر إسرائيل نظرا للرب وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدي وحرم مدنهم هو كان ربنا عاوز يوصلهم لكده قال له قالوا له توبة يا رب بص لو خلتنا نغلب وعد يا رب ما هنسيب حد فيهم صاحي ما هنسيب باب متوارب أبدا مش هنسيب فرصة الشر يدخل أبدا لازم ربنا يوصلك للحالة دي إنك لما تغلط مرة واثنين وثلاثة تستعفى في الآخر وتقول له يا رب بس شيل مني المصيبة دي الخطية دي وأنا أوعدك إني مش هوارب الباب أبدا هحرمهم هحرمهم يعني مش هسيب فيهم شر مش هسيب أي أي لمحة للشر عشان ما أرجعش تاني فسمع الرب لقول إسرائيل ودفع الكنيانيين فحرموهم ومدنهم فدعي اسم المكان حرمة خلي بالكم كل الأماكن بتسمى بالأحداث بتاعتها ودي برضو تدينا معنى تاني إنه في حياتنا على الأرض كل يوم وكل مكان في ذكرى روحية والذكريات الروحية دي مفيدة جدا انك تروح مكان تقول يا سلام ما انساش صليت قداس في الدير ده كان حلو يا سلام على البحر انا مرة قعدت خلوة وحسيت بمعنى جميل الحتة دي في الانجيل انا قريتها زمان في مؤتمر وفرقت معايا كل الذكريات دي ليها قيمة في خلاص الواحد وارتحلوا من جبل هور في طريق بحر سوف ليدوروا بأرض أدوم فضاقت نفس الشعب في الطريق تاني وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية انتوا زهقتوا طبعا مش كده بشكر ربنا انه ما زهقش لكن لكن اه مصر مليانة بس سيرتها وحشة لكن مالية الكتاب يعني فعلا الواحد بيتغاظ من الناس دول بس اهو المفروض نتغاظ من نفسنا احنا بنعمل كده مع ربنا ياما بنوعد ونخلف ونمشي خطوتين ونرجعهم ونتحمس وبعدين نخيب وننام فهو نفس السيناريو اللي بيحصل معانا عشان كده القصص دي مشجعة جدا لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف يا رب ارحم ايه هو الطعام السخيف المن بقى المن اللي نازل من السماء المعجزة اللي بقالها سنين قدام عينيهم يوميا بقى طعام سخيف دول بالظبط زي اللي بيستهينوا بالأسرار عشان كده هنا بقى هتلاقوا ايه يعني شدة لأن دي وصلت بيهم ان المعجزة بدل ما يشكروا عليها بقت طعام سخيف يعني تطاول زيادة قوي نشوف هيعمل ايه فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل إلا الاستهانة بالأسرار ربنا يرحم الكل بولس برضه في كورنثوس يدينا يقول في ناس تهاونوا بالأسرار بالتناول بالذات في رسالة كورنثوس فقال لهم بص اللي ياكل جسد ابن الإنسان ويشرب دمه بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه ويأخذ دينونة لنفسه وبعد كده يقول لهم من أجل هذا فيكم مرضى كثيرون وكثيرون يرقدون يعني العقاب شديد قوي للي يستهين بالأسرار ليه؟ واحد لا عنده إيمان إن ده من إيد ربنا خبز الحياة اللي نازل لنا من السماء ولا عنده توبة داخل بيها يقول له رب أنا ما استاهلش ارحمني وساعدني ما هم دول شرطين الاستعداد تؤمن بالأسرار وتبقى عندك توبة تقول له يا رب دي نعمة كبيرة أنا ما استاهلهاش ادخل اتناول لكن تدخل لعندك إيه تقول على المن طعام سخيف أو تبقى عندك تطاول وما عندكش توبة لا ما تدخلش أحسن تأخذ دينونة لنفسك الحياة المحرقة فأتى الشعب إلى موسى طبعا ما لهمش حل فما بيعرفوش يسجدوا الوحيد اللي بيعرف يسجد ويسر بيتع موسى فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب خطية التجديف خطية وحشة اللي يتطاول على ربنا بالكلام خطية وحشة وعليك احنا غلطنا في حقك يا موسى كمان وده نفس اللي عملوه اليهود في المسيح له المجد لأنه تطاولوا عليه وعلى الأب فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات الحدث ده مهم جدا هنقول لكم ليه دلوقتي المفروض تكونوا عرفتوا لأن يسوع بنفسه اتكلم على القصة دي وذكرها في يوحنا ثلاثة هنشوف فصل إلى الرب ليرفع عنا الحياة أدي دور الكاهن أدي دور الشفاعة أدي دور المسيح له المجد الشفيع الأعظم شفيع الكفار يا رب ارحمنا لأننا خلاص حكم علينا بالموت فصلى موسى لأجل الشعب طبعا كان كل مرة يصلي يقول له حاضر مرة قال له هات البخور يقف بين الموت الموتى والأحياء المرة دي هيقول له فكرة تاني وكل فكرة توقف الحياة أو توقف الوباء أو توقف ال- الموت لازم تبقى إشارة إلى الفداء بتاع المسيح ما عندناش إشارة آه، معاني أخرى فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر إليها يحيا فسمع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيا يوحنا ثلاثة يقول إيه ربنا يسوع كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به يبقى مش احنا اللي فسرنا المرة دي ده المسيح بنفسه اللي ربط الحدث بنفسه وقال زي ما موسى رفع الحية في البرية وكل واحد بص عليه نجي هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به معنى كده كلنا الحياة لدعتنا خلاص فاهمين كلنا الموت ماشي في جسمنا هو الحية تلدع ويبقى كام ساعة لغاية ما يموت فاللي يلحق يبص ويؤمن خلاص اللي ما يلحقش خلاص ففي زمن عمرنا لو لحقت ومسكت في المسيح له المجد تروح منك ال- ال- اللدغة دي لكن لو ما لحقتش تؤمن وتمسك في المسيح تهلك لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأنه هكذا أحب الله العالم يعني ورا القصة دي إيه في حب بقى غير محدود حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به فالقصة دي مهمة لأن ربنا يسوع بالذات يعني فسرها وربطها بنفسه عشان يعلمنا أن الأحداث دي ما كانتش معمولة لذاتها لا دي كانت إشارات كلها للمسيح وعشان كده قال لليهود في مرة فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية هي تشهد لي كل الكتب اللي عندهم دي خروج ولويين وعدد وتثنية كلها بتتكلم عن المسيح بس هم اللي مش فاهمين حاجة وارتحل بنو إسرائيل ونزلوا إلى أبوت وارتحلوا من أبوت ونزلوا في عي عبارين في البرية هعدي بقى الأسماء دي بصوا عندنا في تاريخ الكنيسة عشان ما بقاش قصرت في حقكم واحد مشهور جدا بحب الأسماء والأعداد أوريجينوس العلامة أوريجينوس العلامة في في- في الكتاب ده يعني شخص مش عادي في تاريخ الكنيسة مفيش رقم أو اسم في الكتاب إلا ولقى له معنى دقيق في قصة خلاص البشرية أوريجينوس ده في ناس عايشة بتدرسه بره في اللاهوت في العالم في المعاهد لأنه شخص عبقري ب- بشكل غير طبيعي وده كان راجل صعيدي مصري لكن كان بي- وصلت بيه قدرته وثقافته انه يقعد ثمانية قدامه يملي كل واحد بلغته وعمل الكتاب المقدس في ست عواميد بست لغات ده الكلام ده في القرن في اوائل القرن الثالث او اخر القرن الثاني شوفوا العظمة يعني في التلتم في الميتينات اخر الميتينات واول التلتميات كان بيكتب الكتاب المقدس بكذا لغة وعمل تفسير لكل الكتاب تقريبا لكن اتحرق جزء كبير منه لما اتحرقت مكتبة اسكندرية لكن من التفاسير المعروفة الأوريجينوس ومعتمدة في العالم لغاية دلوقتي تفسير سفر العدد فكل رقم وكل اسم جه في سفر العدد وسفر العدد ده أكثر سفر يمكن مليان أسماء وأرقام جاب من أصله اللغوي من الأصل العبري بتاع الكلمة ومعناها لأنه مفيش حاجة اتكتبت عشوائي ليها رمز وليها تعبير دقيق جدا بس طبعا دي عاوزه ناس فض- يعني تدي وقت وتدي تسك- تركيز عشان تعرف كل كلمه معناها ايه دراسات ممتعه جدا للي يمشي فيها ال- اللي جه بعدها بشويه وانشغل زياده برضه بالارقام والاعداد اغسطينوس بس اوريجينوس ده مصري اصيل اغسطينوس شويه مستورد لكن الاثنين حبايبنا وحلوين اغسطينوس يسموه لما جالنا جزء من جسد اغسطينوس على الكنيسه الاسقف بتاع فرنسا بيقول لي يا ابونا عارف اغسطينوس عندنا بيسموه دكتور الكنيسه الكاثوليكيه الدكتور بتاع الكنيسه الكاثوليكيه يعني الكاثوليك يحب اغسطينوس قوي احنا طبعا بنحبه بس احنا عشان عندنا عتاوله من مصر فليهم اولويه احنا برضو يعني آه، شويه متعصبين لبلادنا يعني لان ها اغسطينوس مشهور الحقيقه المهم يعني دول اشهر اتنين انشغلوا بالارقام آه، وصلنا لغايه من هناك الى بئر وهي البئر حيث قال الرب لموسى اجمع الشعب فأعطيهم ماء حكاية البئر دي حينئذ ترنم إسرائيل بهذه هذا النشيد اصعدي أيتها البئر إيه ده الناس اتجننت ولا إيه أجيبوا لها بئر حفرها رؤساء حفرها شرفاء الشعب بصولجان بأصيهم ومن البرية إلى متانة ومتانة وهكذا ورجع يكمل إيه حكاية الب- البئر العجيب ده لما الناس كانت بتلدع بالحيات يبدو موسى شاور لهم على بير لأنه يقولوا الحية لما تلدع الواحد يجيله عطش شديد جدا أو ده كان اعتقاد يعني فكانوا محتاجين مية تروي عطشهم بسرعة بعد ما خفوا وبصوا محتاجين يشربوا بسرعة زي واحد يطلع كده من دور شديد قوي بقى عاوز نقاهة بقى عاوز مية بقى عاوز أكل فربنا شاور لهم على بئر والبئر دي من كتر ما روتهم وأنعشتهم ترنم إسرائيل بهذا النشيد وده لغز ايه البئر اللي قعدوا يغنوا له وبعدين يقول اصعدي ايتها البئر اصعدي طب ده انت بتكلم بني ادم ولا بتكلم بير معنى كده دي اشاره واضحه ان الميه دي فيها سر وطبعا ربنا يسوع لما قال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب بانت بقى الاشارات ان المسيح هو الماء الحي واللي يصعد مش بس انت اللي تنزل له ده هو اللي يجيلك و- وياخدك ويطلع للسماء اصعدي ايتها البئر اجيبوا لها يعني تجاوبوا معاها يبقى البئر ده بيدعونا ان عطش الي احد فليقبل الي ويشرب وانتوا يلا قولوا حاضر يا رب جايين اهو بئر حفرها رؤساء هنا برضو الإشارات إلى البئر اللي هي كلمة ربنا لأن كلمة ربنا بتروي العطشان والله هو الكلمة المسيح له المجد كلمة الله فيقول بئر حفرها رؤساء وحفرها شرفاء يعني اللي كتبوا الإنجيل اللي قدموا لنا كلمة ربنا رؤساء وشرفاء وأنبياء ورسل روونا بكلمة الله فيلا روحوا اغرفوا من كلمة ربنا عشان تخفوا من لدغة الحي يبقى لدغة الحي عشان تخف منها الأول تؤمن بربنا يسوع المسيح لكن لازم مية عشان تتعمد وتعيش بكلمة ربنا طول العمر واضحة الفكرة يبقى أولا الصليب اللي تؤمن بيه والفداء اللي تمسك فيه والبير اللي تشرب منها تنقلك الأول إنسان جديد في المعمودية وترتوي بيها على حسها إلى لغاية ما تدخل السماء أرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الأموريين قائلا احنا كده ابتدينا ندخل ليه الأموريين دي اللي كان ربنا بيكلمهم عنها زمان قوي يقول لهم هوديكوا أرض الأموريين واليابوسيين والحسيين والفرزيين فدخلنا على الأموريين أهو دخلنا ابتدينا نورث أهو آخر بقى حروب دعني أمر في أرضك تاني خلي بالكم احنا سياستنا مع الناس سلام دايما عاوزين نعدي ايامنا على خير احنا مش بتوع شكل مش احنا اللي بنعمل التجربة لنفسنا هذه فكرة لا تجرب الرب إلهك ما تدخلش نفسك في مشكلة روحية وتقول يا رب الحقني لا ينفعش اهرب من الخطيئة على قد ما تقدر لكن لو واجهتك وألحت عليك اصرخ وقول يا رب أعدني فهنا قال لا نميل لحقل ولا إلى كرم ولا نشرب ماء بئر في طريق الملك نمشي فاكرينها حتى نتجاوز تخومك شعارنا كده في طريق الملك نمشي حتى نتجاوز تخومك يبقى في مرة بتهرب من الشر وفي مرة لازم هتواجه الشر دي هتقابلها في حياتك ودي هتقابلها في حياتك في مرة هتقدر تتجنب المشاكل وتبقى في حالك وفي مرة في واحد هيعاديك ولازم تحبه ومش هتعرف تتجنبه وهتفضل تجاهد عشان تحبه وتغلبه بالخير لأنه لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير فربنا بيعلمك درس هنا وبيعلمك درس هنا في طريقة كده وطريقة كده فضرب إسرائيل بحد السيف وملك أرضه حد السيف دايما إشارة لكلمة ربنا الشاطر اللي يمسك كلمة ربنا ويغلب بيها يغلب بكلمة ربنا لا يغلبنك الشر يغلب الشر بالخير وبعدين راحوا إلى بني عمون دول أشهر حربين في الآخر دول سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان ده جاي دلوقتي ودول بيتألف في التسبيحة لغاية النهاردة لأن دول آخر حربين تقريبا قبل ما يورثوا كنعان فاللي هي المعارك الكبيرة اللي في الآخر لأن تخم بني عمون كان قويا فأخذ إسرائيل كل هذه المدن وأقام إسرائيل في جميع مدن الأموريين في حجبون وفي كل قرى وحجبون كانت مدينة سيحون ملك الأموريين وكان قد حارب ملك مؤاب الأول وأخذ كل أرضه من يده حتى أرنون يعني إيه يعني الشيطان ده اللي أنت بتحاربه غلب ناس كتير قبلك سيحون ده ياما غلب ناس شيطان الكبرياء مثلا ياما ضيع ناس انت هتغلبه ولا هت... ولا هيغلبك هتغلبه بنعمة ربنا وهتبقى فرحان انك غلبت اللي ياما وقع ناس عشان كده لازم تبقى متواضع تقول له يا رب انا غلبت بيك انت بس الشهوة ياما غلبت ناس طب لو انت غلبتها دي ايد ربنا الكذب ياما ضيع ناس لو انت بطلته وغلبته دي نعمة ربنا مش شطارتك فلما الواحد يفتكر ان في ناس اتغلبت يتمسك بنعمة ربنا يقول له يا رب انا لوحدي مش ممكن اغلبه ده ملك مؤاب نفسه اتذل منه انا هاجي ايه جنب ملك أم- مؤاب لذلك يقول أصحاب الأمثال تعالوا إلى حجبون فتبنى وتصلح مدينة سيحون يعني كانت بالنسبة لهم إيه آه يعني حرب صعبة أوي حد يغلبها لأن نارا خرجت من حجبون لهيبا من قرية سيحون أكلت عار مؤاب أهل, م... أهل مرتفعات أرنون ويل لك يا مؤاب هلكت يا أمة كموش قد صير بنيه هاربين وبناته في السابي لملك الأموريين سيحون لكن قد رميناهم هلكت حجبون إلى ديبون وأخربنا إلى نوفق التي في بصوا عشان الحتة دي معناها اللي أنا قلته برضه بصراحة إنه قبل كده كان الشيطان بيتغنى بالنصر على أولاد ربنا يعني ياما خد جولات ياما ضيع ناس فأنت لما هتغلبه لازم تفضل دايما تقول له رب المجد ليك انت خليتني اغلب اللي ما بيتغلبش يا ما زل ناس وضيع ناس وبقوا يتغنوا يتغنوا بانه اسقط ناس كتير قوي طب وانت تحمي نفسك ازاي تغلب ازاي خليك ورا ربنا وتعلم تسجد تعلم تشرب من المية تعلم تبص للحياة النحاسية خليك في السكة اللي ربنا قالها وخلي شعارك في الحياة في طريق الملك نمشي حتى نجتاز تخومك احنا ملناش سكة تاني فأقام إسرائيل في أرض الأموريين وأرسل موسى ليتجسس يعزيز يعزير فأخذوا قراها وطردوا الأموريين ثم تحولوا وصعدوا في طريق باشان فخرج عوج مالك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب في أذرعي فقال الرب لموسى لا تخف منه لأني دفعت إلى يدك مع جميع قومه وأرضه فتفعل به كما فعلت بسيحون ملك الأموريين فضربوه وبنيه وجميع قومه حتى لم يبق له شارد وملك أرضه هنا بيقول له ما تخافش هتغلبه زي ما غلبت اللي قبله الخبرات الروحية دي قيمتها بقى انت دخلت في مشكلة كبيرة او في تجربة صعبة او في حرب مع شهوة صعبة حارب حارب وامسك في ربنا ولما تغلب هيبقى ريكورد بالنسبة لك لما تدخل على الحرب اللي بعدها هيقول لك زي ما وقفت معاك هقف معاك تاني هتغلبه زي ما غلبت المرة اللي فاتت ما تخافش انت قد المعركة انا معاك وهخليك تغلب يبقى كل سلمة بنطلعها في الطريق الروحي تسند اللي بعدها انك بتفتكر ايوه انا غلبت ملك سيحون ملك الاموريين هعرف اغلب عوج ملك باشان ده الهنا كل مجد وكرم